السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ومولانا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ولما جل ذنبي وضاقت مذاهبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما اخواني في الله بدانا اعظم رحله في الوجود الوجود كله بدأنا أعظم رحلة بدأنا الطريق إلى التوبة بدأنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى منظر كل عاصي منظر كل إنسان مدبر عن الله منظر الشباب في حفلة مارينا الأخرانية أخرانية حفلة تياستو طبعا اللي يعرف الأسماء دي هم الشباب حفلة تياستو الشاب يبقى مبهور يقول لك ده أكبر دي جي في العالم كله ده أشهر دي جي في العالم كله تياستو ده هيشهد عليكم قدام ربنا يا كل واحد حضرت الحفلة بتاعته هيقول يا رب أنا كنت كافر وكنت محتاج حد منهم منهم ينقذني ويكلمني ينقذني من الكفر اللي انا فيه كلهم وقفوا يرقصوا حواليا ومحدش عرفني الطريق محدش عرفني الطريق منظر الشباب في الحفله ديت زي منظر بالظبط يا جماعه اما تدخل مستشفى تلاقي 20000 جثه مرميه ايه ده 20000 واحد في غيبوبه يا ينقذوا يا ينقذوش امتى هيفوقوا وامتى هيتوبوا وامتى الناس هترجع لربنا سبحانه وتعالى منظر الشباب امبارح في المباراه بتاعت مصر الناس بتصلي التراويح وهم قدام الشاشات قدام الشاشات بيعملوا ايه في هذا الوقت الخطير اللي الكل بيسترضي بيه ربنا سبحانه وتعالى منظر الشباب في حفله قريبا برضه كانت في الساحل الشمالي حفله ديفيد بانتيتا برضه كل الاسماء دي يا جماعه اسال ابنك هو هيعرف الاسماء دي كويس جدا حفله ديفيد بانتيتا والالوف خارجه من الحفله واحد جايب سي دي دين وبيديه لشاب من الشباب اللي لسه خارجين حفله حسبوا السي دي بتاع الحفله طار بيبص فيه لا اسمه دين اسمه سيدي ديني انهار من البكاء وقع في الارض من كتر البكاء هو لسه ربنا بيبعت لي رسائل هنا دين هنا هو لسه في دين في المكان اللي احنا فيه ده الشباب هناك لما تيجي تكلم حد عن ربنا يبص لك هو لسه في دين هنا اصلا هو لسه في حد بيتكلم في المواضيع دي هو لسه في حد مستعد ان هو ينقذنا من اللي احنا فيه بدانا يا جماعه المرحله الاولى من المراحل بتاعه الرحله بتاعتنا رحله التوبه الى الله كل مرحله مقسمه لمحطات المرحله الاولى يا جماعه مرحله اليقظه اليقظه يعني ايه اليقظه يعني واحد نايم الساعه 6 ل 10 والقطر الساعه 6 بيهزوه اصحى اول ما يصحى يعمل ايه يبرق عينيه وبلهفه يقول القطر فات ولا ايه هو ده اللي احنا عايزينه ان الشباب يحسوا ان العصاه يحسوا ان كل واحد مننا مننا لان كلنا مذنبين كل واحد مننا يحس ان القطر هيفوته يقوم مفزوع يقوم مفزوع الناس الوقت بتطلع على الساحل الشمالي وعلى المصايف بيقطع 300 و400 كيلو متر عشان شويه هواء عشان شويه هواء يخلص بيهم من حر البلد اللي هو فيه سواء حر القاهرة ولا حر المنصورة ولا عايز يخلص من الحر ده بيقطع 300 و400 كيلو طب حر يوم القيامة مستعد تقطع ليه قد ايه انت بتركب تكييف مركزي في الفيلا بتاعتك ولا الشقة بتاعتك بألوف مؤلفة عشان تهرب من حر الدنيا طب حر القبر طب حر يوم القيامة مستعد تهرب منه قد ايه هي دي اليقظة هي دي اليقظة يا اخواني ان نبدأ نحس ان لازم نصحى لازم نفوق لازم نلحق لازم نتدارك بايه باذن الله سبحانه وتعالى هنبدا يعني بدانا في مرحله اليقظه والنهارده يا جماعه اول اليقظه اول الفوقان كله انك انت تعرف ان كل واحد فينا يعرف انت مين وهو مين من هو الله ومن هو العبد لما واحد يقف قدام وزير ولا رئيس ولا ملك ويتكلم بطريقه مش كويسه يقولوا انت نسيت نفسك ولا ايه احنا نسينا نفسنا يا جماعه احنا نسينا نفسنا ولازم نعترف ان احنا نسينا نفسنا احنا في سلسله توبه ولازم نعترف لازم كل واحد يفتكر هو مين من هو الله ومن هو انت انت مين وهو مين من هو الله سبحانه وتعالى هو مين مين اللي انت عصيتيه مين اللي انت اردت عنه مين اللي انت رغبت في كل حاجه اللي هو زهدت فيه وفيما عنده مين اللي انت اديته ظهرك مين اللي انت بعدت عنه من هو الله سبحانه وتعالى عارفين يا جماعه مشاكل الشباب دي كلها ايه عارفين مشاكل الشباب ده ايه ومشاكل العصاه ومشاكل المجتمع كله ايه في كلمه واحده ربنا قالها في القران كل المجتمع ده بيعاني من نقص احساس بكلمه واحده ربنا قالها في القران عارفين هي ايه وما قدر الله حق قدره ما عرفوش مين هو ربنا بكره ان شاء الله هنقول مين احنا مين العبد هنتكلم يا جماعه احتمال يبقى الحلقه فيها شويه مفاجآت كده مين احنا ولكن النهارده مين هو الله من هو الله وما قدر الله حق قدره احنا قدرنا العربيات حق قدرها قدرنا الموبايلات حق قدرها قدرنا الشهادات حق قدرها انما ربنا ما قدرناهوش حق قدره لو خرجت من الدنيا وانت مش عارفه قدر العقارات مش مشكله لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الفلوس مش مشكله انما لو خرجت من الدنيا وانت ما انتش عارف قدر الله دي مصيبه مصيبه اعظم مشاعر في الوجود اللي هتحسها وانت بتسمع عن ربنا اعظم احاسيس في الوجود اللي هتحسها وانت بتتدبري في ملكوت ربنا جبريل اللي شال بجناح منه بلد وهدها كامله جبريل لما سكن في قلبه عظمه الله بقى زي الحلف البالي زي قطعه القماش المقطعه الجبل لما تعرض لمشهد من مشاهد جلال ربنا اتفتت بقى شويه تراب تدروه الرياح لازم يا جماعه لازم تحس بقلبك لازم تسمع بقلبك صوت قطوط السماوات من جلال ربنا لازم تسمعي بقلبك صوت تسبيح كل حاجه حواليكي من جلال ربنا لما تقف قدام بحر من البحار كل موجه من امواجه تسبيحه بقاله الاف السنين بيسبح سبح كام تسبيحه وانت سبحت قد ايه عبد ربنا وثابت وانت عبدت ربنا قد ايه كم موجه سبح بها ربنا من يوم ما اتخلق لحد يوم القيامه لازم نفوق وما قدر الله حق قدره ما عرفناش من هو ربنا ما عرفناش بعد كل ايات ربنا في ملكوت السماوات والارض محتاجين ايه ما قدرتوش ربنا حق قدره يا كل بنت اتبرجت يا كل واحد عصى ربنا في يوم من الايام يا كل واحد ربنا ابتلاه ابتلاء جري على المخلوق ونسي باب الخالق ما قدرتش ربنا حق قدره يا اللي لما وقعت في مشكله نسيت ربنا ما قدرتيش ربنا حق قدره يا اللي الدنيا نسيتك ربنا ابراهيم لما قدر ربنا حق قدره بقوا بيرموه في النار وهو مشغول بالله مش بالنار يونس لما قدر الله حق قدره الحوت بقى بلعه وهو مشغول بالله مش بالحوت عايزين نقدر الله لو عرفت انت بتركع لمين لو عرفت انت بتسجد لمين لو عرفت انت عبد لمين حياتك كلها هتتغير وما قدر الله حق قدره ولا قدر الله ما تلجاش للتراب الجا لله ما تحبيش التراب حب ربنا ما يتعلقش قلبك بالتراب يتعلق قلبك بربنا التراب بيحب التراب وبيلجا للتراب وبيتعلق قلبه بالتراب وبينشغل بالتراب اخواني في الله وما قدر الله حق قدره الداء العلاج لامراض المجتمع بتاعنا كله يا اخواني في الله ايها الصائمين والصائمات ايها المتطهرين والمتطهرات ايها التائبين والتائبات عايزين نقدر الله حق قدره عايزين نعرف مين هو ربنا ربنا بعد الايه ديت جاب لك مشاهد لجلال الله ولكن جاب لك المشاهد دي في الاخره ليه لان هو ده الوقت اللي هيظهر جلال ربنا قدام الناس كلها قدام كل غافل قدام كل معرض وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه يعني ربنا بيقول لك الارض دي كانت في قبضتي طول عمرها وهي في قبضتي بس انتوا اللي مش حاسين يوم القيامه الارض تقبض يعني ايه لما واحد يقبض يعني مات يعني يا جماعه دي اخر لحظات في عمر الارض اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي دي لحظات نهايه الارض الارض ما ينفعش نتحاسب عليها ليه الارض دي الشمس على بعد 93 مليون ميل منها لو الشمس قربت الزرع يتحرق والميه تتبخر والمعادن تدوب والجبال تنصهر ما بالك لما الشمس تبقى على بعد ميل الارض مش هتستحمل والارض جميعا قبضته الارض دي بتقبض بتموت بيبقى اخر لحظات في حياتها خلاص وبيبقى في ارض ثانيه بنتحاسب عليها وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته هيقبض على كل مجرم فيها هيقبض على كل عاصي فيها القبض على كل اهلها والسماوات مطويات بيمينه كلمه مطويات دي تذهلك بقوه الله انا ممكن امسك الورقه دي واطويها كده ربنا المجرات والملكوت الرهيب ده يطوى بيده سبحانه وتعالى كما تطوى الورقه في يدك ولله المثل الاعلى ايه القوه دي الايه دي تبهرك بغنى ربنا لما ملك من الملوك يبني قصر ويصرف عليه مئات الملايين ما يهونش عليه انتوا ابدا ربنا بنى السماوات السبع وفي لحظه والسماوات مطويات بيمينه الايه دي تبهرك تبهرك بقدره ربنا انا ما اقدرش اطوي شجره بايدي ربنا يطوي المجرات كلها بايده سبحانه وتعالى بيمينه ده الارض الوحيده 6000 مليون مليون مليون طن كل ده يطوى بيمين الملك سبحانه وتعالى الايه دي تبهرك بعزه ربنا ان السماوات عامله زي الشاشه المفتوحه لجلال ربنا اول ما هيجي يوم هتتقفل فيه هيجي يوم الفرصه هتروح فيه هيجي يوم ما عادش ينفع تقول اتوب هيجي يوم ما عدناش ينفع نقول يا رب لو ما كناش قلناها الوقت يا جماعه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بكيت كم مره لان في في مليار واحد بيعبد الصليب على وجه الارض بكيت كم مره لان في نص مليار واحد بيعبد البقر على وجه الارض بكيت كم مره لان في مئات الملايين من الملحدين على وجه الارض بكيت كم مره لان في مليون واحد مليار واحد بل مليارات بيعصوا ربنا على وجه الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور وما قدر الله حق قدر يا جماعة كل كلمة من دول بتقول لنا قدر ربنا ايه كل كلمة من دول بتعرفنا جلال ربنا ايه كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بالله العلي العظيم كل كلمة من دول بتوصل قلوبنا بجلال الله بجلال الله بعظمة الله سبحانه وتعالى لو افتقرت مين هيغنيك غيره لو مرضت مين هيشفيك غيره لو ظلمت مين هينصرك غيره جلال الله سبحانه وتعالى مين مرة يبعت لك مرض عشان تفوق ومرة يبعت موت واحد صاحبك عشان تفوق ومرة يبعت لك نعمة ورا نعمة عشان تفوق كم مرة سترك كم مرة حفظك كم مرة فتح عليك كم مرة أكلك وشربك كم مرة أكرمك الله سبحانه وتعالى الله مين هينصرك غيره مين هيشفيك غيره مين هيعطيك غيره مين هيعطيك العطاء اللي هو هيعطيه لك ونفخ في الصور نفخ ده ضمير ماضي يعني خلاص الموضوع انتهى بس يا رب ده احتمال يبقى لسه في الاف السنين في علمنا ما نعرفش نفخ يعني خلاص ده امر واقع هيحصل هيحصل الموضوع ده منتهي يا جماعه انت عديت ايه للامر الواقع ده عديت ايه للحظات الفاصله ديت ونفخ خلاص الموضوع انتهى عديت ايه لعطش يوم القيامه عديت ايه للمشي على الصراط عديت ايه لاول ليله في القبر عديت ايه للعرض على الله عديت ايه لوزن اعمالك على الله عديت ايه لتصفيه الحسابات على القنطره عديت ايه ستار بينك وبين جهنم يوم القيامه عديت ايه حجه ليكي امام الله عدينا ايه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق صعقه من في السماوات ومن في الارض مشهد الموت الجماعي المليارات الملائكة ومليارات البشر في لحظة واحدة كله بيموت السبع سماوات والأرض وكل المخلوقات بتموت صعق من في السماوات ومن في الأرض حتى الوحوش في الغابات حتى الحيتان في البحار كله بيصعق في لحظة واحدة مشهد موت جماعي الكون كله بيتحول إلى خلاص أموات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ده بنفخة واحدة الكون كله ما فيهوش نفخة شوفوا قوة الله وما قدر الله حق قدره ده قوة نفخة مخلوق من مخلوقات الله امال قوة الله العلي العظيم تبقى ايه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ما بين النفختين لما ربنا يقول انا الملك انا الملك انا الملك اللي تعدى على حرمات ربنا فين كلهم اموات دلوقتي مستنيين لحظه البعث للحساب يا رب ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ثم نفخ يعني بنفخه كل مات وبنفخه كل حي ايه القدره دي ايه القدره المولى دي هي النفخه واحده هي نفخه هنا ونفخه هنا ولكن دي ربنا اذن انها تموت ودي ربنا اذن انها تحيي ايه القدره دي وصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يجعل النفخة عليهم برد وسلام يا نفخة كوني بردا وسلاما على هؤلاء وهؤلاء ايه القوة دي يا جماعة يا جماعة وما قدر الله حق قدره كل واحد بيعصي ربنا لازم يقف ويشوف هو بيعصي مين انت معرضة عن مين لو ملك من ملائكة السماوات نزل وشاف حال الارض هيذهل هم مش عارفين هم بيعاملوا مين ولا ايه هم مش عارفين هم بيتجرأوا على مين ولا ايه في عصر الجرأة على الله اللي احنا عايشينه ونفخ في الصور فصعق كل لفظ من الفاظ القرآن بيزلزل قلبك ويحسسك من هو الله سبحانه وتعالى زي الارض العطشانه اللي هتموت على شويه ميه قلبك هيموت على ايه قران تنزل عليه ترويه وتحييه وتجيب الايمان فيه باذن الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه اخرى نفخه برضه فاذا اذا فجائيه اذا ازاي التراب دول بقوا بشر ازاي ال ال ال الطين والتراب ده بقى بشر فاذا هم هم هماهم هم هماهم اللي كانوا بشر قبل ما يبقوا تراب تاني في الدنيا فاذا هم قيام قيام يعني واقفين كل واقف ينظرون ينظرون قاعدين يبصوا للمشاهد اللي حواليهم مش متخيلين انا في الدنيا ما كنتش بشوف المشاهد دي خالص ما كانش ده الواقع اللي انا بشوفه هتشوف صور لاول مره في حياتك هتشوفها هتشوفي مناظر لاول مره في حياتك هتشوفيها هتشوف وقائع لاول مره في حياتك هتشوف الصور دي والالوان دي والاحداث دي والمناظر دي لاول مره لأول مرة فإذا هم قيام ينظرون قاعدين يقلبوا نظرهم وينظرون برضه يدوروا على مهرب مش لاقيين وينظرون برضه مستنين اللي هيحصل فيهم لأن هم خلاص مسلمين أمرهم محبطين مش هينفع يهربوا ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى الله أكبر فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها الأرض هنا أرض القيامة يا جماعة طب إزاي ده ده القيامة ظلام لا هي على المعرض ظلام إنما على المؤمن نور رهيب تخيلوا نور ربنا ينور للمؤمن وما ينورش للعاصي والمعرض والكافر طب ازاي يا رب زي ما كان اتنين اخين ممكن قاعدين الوقت في شقة واحد عايز يفتح برنامج ديني واحد عايز يفتح على قناة تانية مش قناة دينية سبحان الله ده نور ربنا دخل قلبه وده ده نور ربنا لسه ما دخلش قلبه ان شاء الله يدخل في قلوبنا جميعا هداية ربنا سبحانه وتعالى زي ما كان في الدنيا في بيت واحد وشارع واحد ومدينة واحدة ناس نور ربنا منور لها حياتها وناس عايشة في ظلمات أشرقت الأرض بنور ربها معجزة نور ربنا ينور لناس دون ناس وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الكل يفاجأ إن كل حاجة كانت مكتوبة وجيء بالنبيين والشهداء الشهداء هنا يا جماعة مش اللي ماتوا شهداء الشهداء اللي هيشهدوا تخيلوا تنزل الملائكة من السماوات السبعة فأثر من الأثار إن عدد ملائكة السماء الدنيا ضعف عدد سكان الأرض من الإنس والجن والسماء الثانية ضعف عدد سكان السماء الأولى والسماء الثالثة ضعف عدد سكان السماء الثانية والسماء الرابعة ضعف عدد سكان السماء الثالثة ايه ده وكل ما تطلع أضعاف أضعاف كل الأعداد دي تتنزل ورا بعض وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون قضي بين الناس بالحق ووفيت كل نفس ما عملت هنا مش وفيت كل نفس بما عملت لا بما عملت يعني ايه انما وفيت كل نفس ما عملت يعني جزاء من جنس العمل يعني اللي انت عملتيه هتشوفيه يعني اللي انت عملته هتشوفه يعني زي ما عملت ربنا في الدنيا هتعامل في الاخره عملت زي هتعامل باكرام او بمهانه على قد ما عملت ربنا في الدنيا على قد ما عظمت مقام ربنا في قلبك في الدنيا هيعظم مقامك في الاخره على قد ما حبيت ربنا في الدنيا هتلاقي الملائكه مستنياك بحب في الاخره يا جماعه الملائكه احصت مليارات الاعمال على البشر واتكتبت في صحف مليارات البشر ولكن الملائكه ما تعرفش اللي في قلبك وانت بتعملي العمل ده الملائكه ما تعرفش اللي في قلبي الوقت وانا بتكلم عن ربنا هي كتبت ان انا اتكلمت عن ربنا انما ما تعرفش صادق ولا منافق الملائكه ما تعرفش اللي في قلبك وانت نازل تصلي العشاء والتراويح دلوقتي الملائكه ما تعرفش اللي في قلوبنا واحنا بنشتغل في الصحف بتدخل على ربنا صحيفتك مليانه اعمال بس من غير النيه الله الله الوحيد في الكون اللي يعلم نيه كل عمل اتعمل من كل عبد من كل جارحه العبد من مليارات البشر على مدى مئات والاف العصور الى يوم القيامه من مليارات المليارات من الاعمال علم مذهل ربنا تدخل بالصحيفة يا جماعة ممكن اتنين يدخلوا بالصحيفة واحدة الاتنين عملوا نفس الأعمال واحد يدخل الفردوس وواحد يترمى في جهنم لأن الله يعلم من قلب ده عكس اللي يعلمه من غير اللي يعلمه من قلب ده يا جماعة يوم القيامة حسنة واحدة بتطيش 99 سجل سيئات ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها سيئة بتطيش الجبال الحسنات وتخليها بقى المنصورة ازاي ربنا يعلم اللي في قلب اللي عملها يا جماعة يوم القيامة تمرة تبقى حجاب عن النار كلها اللي لها سبعين ألف زمام وكل زمام سبعين ألف ملك يا جماعة يوم القيامة درهم يسبق مئة ألف درهم ليه قلبك وانت بتشتغلي يا إخواني ده علم مذهل علم مذهل انك تدخل تعرض على ربنا سبحانه وتعالى وانت كل عمل من الاعمال المسجله عليك ربنا يحاسبك عليه وعلى اللي كان في قلبك فيه يا ترى قلوبنا فيها ايه يا ترى واحنا بنسمع عن ربنا قلوبنا احوالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا صايمين كان حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا نازلين الجامع الوقت حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا بنقرا قران حالها ايه يا ترى قلوبنا واحنا بنسمع عن جلال الله حالها ايه يا ترى يا جماعه احوال القلوب هي دي اللي هتتحاسب عليها اساسا امام الله الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يبدأ مشهد التمايز بقى سيق يا جماعة تشبيه لهم بالبهايم المتساءة وتشبيه لهم بالجنود اللي بتساق للحرب قهرا لان هم هيحاربوا جهنم الوقت هتحصل حرب جهنم هتهجم عليهم هيحاربوا فيها وتشبيه ليهم بالمقهورين على امر الموت اسمه السوق لان الروح بتساق خارج الجسم قهرا عن صاحبها تشبيه لهم بالمقهورين سيق الذين كفروا الى جهنم لو واحد متسأل حبل الاعدام حالته ايه لو واحد متسأل فواد بركان بيغلي هيسقط فيها حالته ايه طب اللي بيساق لجهنم ده حالته ايه سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا الزمارة كانوا بيحطوها كده عقد كده او حاجة في رقبة الكلاب والعياذ بالله بتعمل صوت وبتعمل يعني يا جماعة يبقى كلاب جهنم والعياذ بالله دول احط فئة تدخل جهنم المزمار اللي بيعمل صوت يدخلوا جهنم بصوت رهيب زمرة باصوات فضائح امام الخلق كلهم الملائكة بتاعت العذاب لما تشوف شكلهم تعرف ان دول يجب ان ينكل بيهم باشد العذاب داخلين باصوات صراخهم واصوات الملائكة وفضائح فضائح امام الخلق كله زمرا يعني جماعات كل مجموعة على حسب الذنب بتاعها بتوع مخدرات غير بتوع جواز عرف غير بتوع مواقع غير بتوع معاصي سر غير بتوع غير بتوع كل حاجة غير التاني ربنا يعافينا ويعافي المسلمين ويتوب علينا جميعا يا رب يا اخواني المعاصي دي بتاعت الكفار مش بتاعت المسلمين يا أمة محمد المعاصي اللي أمة محمد بترتكبها دي مش بتاعتنا دي دي بتاعت الكفار المسلمين ما يعملوش كده أصلا أصلا ولا يتخيل إنهم يعملوا كده إزاي خدنا المعاصي منهم إزاي خدنا حياة الغفلة منهم ده إحنا ربنا إدانا القرآن الكريم اللي بيزلزل قلوبنا وإحنا بنقراه وإحنا بنسمع فهمه وتفسيره وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا زمرا يعني م- منقبضين متصاغرين قلبه مقبوض من منظر جهنم مقبوض متصاغر في أحقر صورة ممكن يدخل عليها زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وإذا أنا للفجائية لما شافوا منظر النار من بره حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها طب فتحت ليه كانت مقفولة عشان تبقى في قمة الغليان عشان لما تتفتح قمة الحر يخرج ويلفح وجوههم وفتحت أبوابها مش فتح باب ده دول احط فئه دول اللي هيتعذبوا في ابواب جهنم السبعه دول اللي هينادوا من ابواب جهنم السبعه والعياذ بالله حتى حتى للغايه فضلوا يعصوا ربنا حتى كان ده المصير ده مصير كل واحد عصى واعرض ونافق وبعد عن الله سبحانه وتعالى حتى هنا للغايه انت فكرك اخر الطريق اللي انت ماشي فيه ايه انت فكرك يا معرض عن الله انت فكرك يا مبارز الله بالمعاصي شاب دلوقتي يدعوه لحفله من حفلات الشباب يقول لهم الحفله فيها خمور يقولوا لا يقول لهم يعني يعني حفلة dry يعني حفلة dry دي عند الشباب دلوقتي يعني حفلة بلا خمر وحفلة wet يعني حفلة والعياذ بالله فيها خمر حفلة trance يبقى حفلة بالمخدرات حفلة pool pool party يبقى حفلة بالحمام السباحة والخمور والعياذ بالله حفلة ده واقع ناس واقع ناس احنا ما نعرفش عنه حاجة ممكن يعني اقصد ما بنشوفوش ولكن الواقع ده موجود وبيزيد وقوي وقوي كانت صدمة عبدة الشيطان فوقت المجتمع كله ان في حاجة بتحصل رهيبة بين الشباب في ناس بتدمر الشباب بتوعنا شباب الامة يا جماعة الوقت عاد معاصي لا تتخيل ولا تتصور الوقت وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الخازن هنا اللي هو السجان بقى سجانين جهنم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم آيات الطريق في اللغة يعني علامات الطريق اللي بتعرفك أنت على الطريق ولا لا وبتقرب ولا لا يا جماعة القرآن ده علامات علامات ربنا بيعرفك بيها أنت قريبة ولا بعيدة أنت فين يا اللي مش راضية تلبسي حجاب أنت فين من كلام ربنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية ربنا بيقول لك انت جاهلية انت بتعملي افعال الجاهلية اعرضي نفسك على القرآن اعرض نفسك الليلة في الجزء اللي هتسمعه في صلاة التراويح شوف علامات الطريق دي انت فين بتقول لك انت فين من ربنا انت قريب ولا بعيد انت صديق ولا ولي ولا بعيد ولا ايه ولا ايه عند الله سبحانه وتعالى ولا ايه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها تخيل ابواب النار السبعه اتفتحت كل باب داخله ما داخله من العذاب والعياذ بالله وفيما فيه من ريح السموم واللفح والعياذ بالله ولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم يومكم اليوم اللي انتم بقيتوا فيه فعلا كان امبارح بيتقال هيجي النهارده جه مش معنى انك ما بتفكريش في يوم القيامه مش هتلاقي نفسك فيه مش معنى انك ما بتفكرش في اول ليله في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواها مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين ايديه سبحانه بتسأل بين ايديه سبحانه عن كل حاجه عملتها ونيتك في كل عمل وح حل قلبك في كل عمل يا وينذرونكم حذروكم حذرتكم كتير قلت لكم كتير وينذرونكم لقاء يومكم هذا يا اللي مش مصدق قريب او هتشوف قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل الله اعلم مين اللي قال قيل ادخلوا ابواب جهنم كلها يا رب يا رب ده الواحد ما يستحملش مس يا رب جهنم ده الواحد ما يستحملش يقرب منها يدخل ابوابها كلها ازاي يا رب ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله أكبر سيق هنا بقى يا جماعة تخيل بقى المشهد بقى عيش بقلبك بقى بعد المشاهد الرهيبة ديت اللي بينت لك وما قدر الله حق قدره اللي ما عرفوش قدر ربنا حصل لهم ايه اللي ما عرفوش جلالك يا رب اللي ما عرفوش قدرتك يا رب اللي ما عرفوش غناك يا رب اللي ما عرفوش رحمتك يا رب اللي ما قدروش صفاتك حق قدرها يا رب اللي كانوا عارفينك بالكلام بس يا رب مش بالافعال يا اللي تبرجتي يا اللي تبرجتي يا اللي يا اللي كشفت شعرك يا اللي اتعاملتي مع شباب خارج محارم الله سبحانه وتعالى انت دلوقتي لما سمعت ان كافر داس على المصحف برجليه في بلاد الكفر قلبك اتخلع ازاي المجرم يعمل كده ازاي انت دوستي على كلام الله انت دوست على ايات الحجاب بس هو داس عليها برجليه انت دوست عليها بعملك انت دوست عليها بسلوكك انت دوست عليها باخلاقك يعني ايه يعني يا جماعه الفرق بيننا وبين الكفار ايه هم بيدوسوا على كلام ربنا برجليهم وهم جهله كفار مش عارفين ده ايه احنا بنقول ده كلامك يا رب وبندوس عليه باخلاقنا وبسلوكنا وبتعاملاتنا فين اخلاق القران فين صدق القران فين امانه القران فين رحمه ال- ال- الخلق بالخلق بتاعه القران فين عباده القران فين نور القران في حياتنا يا جماعه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ياه سيق هنا بقى تخيل بقى اللي سايق مش مش واحد ولا ملك ده ملك طيب هو راكب على ايه راكب على النجائب طب راكب على النجائب ليه طب ما يجري يجري فين يا ابني يجري فين يا بنتي ده هو الوقت هو الوقت في الارض بيتحاسب على الساهره الارض اللي يحاسب عليها الجنه فوق السماء السابعه انت فكرك انه هيوصل للجنه ده, ده عايز حاجه زي البراق اللي النبي عليه الصلاه والسلام طلع بيها سبع سماوات فبيركب على النجائب اللي عامله زي البراق كده اللي هتنقله لجنه الفردوس باذن الله سبحانه وتعالى وهو نفسه اعضاؤه نورت بالطاعه والايمان وبيتجه للجنة وعطور الجنة وروائح الجنة وكل باب من أبواب الجنة جاي فيه عطور غير التاني وحفلات الاستقبال مستنية على أبواب الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إلى الجنة أنت لو رايح حفل تكريم ليك هيبقى حال قلبك إيه لو رايح الشاب اللي رايح رحلة ولا حفلة حال قلبه إيه ده رايح الجنة الجنة إلى الجنة خلاص يا جماعة زمرا أصوات أصوات احتفاء الملائكة وأصوات الأفراح افراح وبهجة عشان الكون كله يشوف فرحتهم وتكريمهم زمرة جماعات حسب الاعمال اللي هم اجتهدوا فيها يا سلام اللي يبقى في الزمر دي كلها بقى زمرة مفيش حد يدخل الجنة لوحده كل واحد يدخل الجنة مع زمرة مع مجموعة شوف صحبة تدخل الجنة معاها صحبتك اللي انت معاها دي انت خالق الجنة صحبتك اللي معاك دي هتدخل معاك الجنة وفي زمرة ايه العباد عبادتك تدخلك في زمرة العباد الدعاء عب- دعوتك تدخلك في زمرة الدعاء قيام الليل ده قيامك يدخلك في زمرة القوامين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا إذا هنا الفجائية مين اللي بيفاجئهم بيفاجئوا بإيه هي دي الجنة يا رب هي دي الجنة يا رب النعيم المهول الباهر ده يا رب وكل ما الباب يتفتح دي الجنة يا رب عينيهم قاعدة تتخطف ما بين مشاهد النعيم كل ما الأبواب تتفتح وتتفتح وتتفتح دي الجنة يا رب ما كناش نعرف انها بالمنظر ده يا رب كل النعيم ده بقى بتاعنا حتى اذا جاءوها مفاجآت مذهلة تعبيرات ذهول ومفاجآت على وجوه المؤمنين والصالحين هي دي الجنة تخيلي نفسك وانت واقفة مذهولة هي دي اللي انا اشتغلت عشانها وصمت عشانها وقمت عشانها يا هي دي الجنة يا رب حتى اذا مفاجأة ليه مفاجأة احنا خلاص خلصنا من العذاب اللي فات خلاص اهوال القيامة دي راحت فعلا معقولة والمفاجأة حتى اذا جاءوها خلاص وصلنا وصلنا اخيرا خلاص بعد ما عشنا الدنيا دي ياما تعبنا ياما صمنا وكنا عطشانين ياما قمنا وكنا تعبانين ياما جرينا في الدعوة وكان الله اعلم بحالنا وصحتنا وامورنا في الوقت ده ياما اقبلنا عليك يا رب ياما اقبلنا عليك وضحينا عشانك يا رب ياما سيبنا كل حاجة ياما اخترناك على كل شيء اخيرا وصلنا اخيرا الجنة اخيرا الفردوس اخيرا الابواب الثمانية مفتوحة لينا يا رب يا كرمك يا رب يا كرمك ده احنا كل شغلنا يا رب كان عشان بس ما تعذبناش بنارك كان عشان بس القبر ما يختلفش اطلعنا فيه كان عشان بس ما نخزاش قدامك ساعة العرض يبقى يا رب اعمالنا البسيطة دي تدينا بيها كل ده يا رب يا كرمك يا رب اخيرا وصلنا اخيرا ما عادش في قلق اخيرا ما عادش في خوف اخيرا ما عادش في حزن اخيرا مش هننام نبكي دموعنا تسيل على خدودنا يا ترى يا رب هنبات في القبر الليله صباحها الجنه ولا النهار اخيرا ما عادش في حزن على حاجه ولا قلق من حاجه ولا خوف من حاجه ولا ندم على حاجه اخيرا وصلنا اخيرا كل واحد يفتكر ساعتها اليوم اللي كان هينتكس فيه وكان هيسيب الطريق ده وكان يبقى زمانه في الطريق التاني مع زمر جهنم كل واحدة ساعتها تفتكر الليلة اللي اتحجبت فيها الليلة اللي اتحجبت فيها وكانت لو فضلت متبرجة والعياذ بالله في جهنم إلا أن يعفو الله كل واحد ساعتها يفتكر يوم ما كان هيسيب الطريق والالتزام وقال أنا اتخنقت وما عدتش قادر أنا لازم أعيش زي الناس أنا لازم أبقى زي غيري وبعد كده ربنا ثبته يفتكر لو كان انتكس كان حصل إيه يفتكر لو كانت فضلت عاصية كان حصل إيه يفتكر لو كان بعيد كان حصل إيه أخيرا وصلنا بعد كل العقبات بعد كل الشهوات بعد كل التضحيات بعد كل القلق والخوف والرعب من ان ما يتغفرش لينا اخيرا وصلنا حتى اذا جاءوها وصلنا يا رب وصلنا لك يا رب نجحنا نجحنا يا رب نجحنا ووصلنا لك وسبنا كل حاجة عشانك يا كريم يا رب حتى للغاية أخيرا وصلوا لغايتهم أخيرا وصلوا لحلم عمرهم أخيرا وصلوا لأحلام حياتهم حتى إذا جاءوها أخيرا الجنة بلبسها بإيدي باكل من ثمارها ببقي باخد كل حاجة فيها في حضني حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ياه ده كان منظرها من بره مذهل امال لما اتفتحت الابواب وبان النعيم وخرجت العطور وبنت القصور وبنت الانهار وبنت الرياحين عايزين ندخل يا رب وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها اللي هم بقى امناء على كنوز الجنه الرهيبه العظيمه قال لهم خزنتها الملائكة اللي وصلتهم على النشائب تسيبهم هنا بقى وتسيبهم لملائكة تانيين هم دول اللي هيحتفلوا بيهم وهيكرموهم وهيرفعوهم وهيسلموهم نعمهم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يا سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بسلام امتى يا رب هيتقال لنا ادخلوها بلا حساب ولا عذاب امتى يا رب هنرتاح من الدنيا وتعب الدنيا وسجن الدنيا عارفين الشاب اللي قاعد يذاكر في الامتحانات ومستنيه بورتو مارينا ولا ولا ولا بورتو السخنه ولا ولا مسافر اي قريه من قرى الساحل ومستني ومستني بفارغ الصبر وحاسس انه مسجون احنا كده يا رب الوقت يا رب احنا يا رب بنطيعك في الدنيا وبنصبر على لأوائها ويا رب احنا مستنيين الجنه بفارغ الصبر احنا مسجونين يا رب احنا حاسين ان احنا مسجونين في الدنيا دي سجن المؤمن عايزين يا رب جنتك يا رب بلغنا جنتك يا رب بلغنا جنتك يا كريم يا رب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها س... أنت متخيل المشهد الخزنة دول جمالهم إيه ونورهم إيه والأبواب والحفلات ومعازف الجنة الجنة فيها معازف رهيبة مش المعازف الحرام بتاعت الدنيا ده معازف مذهلة أحد إخواننا وكان مريض يعني مريض نفسي وتعبان نام حلم بأصوات معازف معازف زي معازف الجنة صاحي من النوم هيموت هيموت هيموت من جمالها هيموت مش قادر يتخيل ان في الحان في الوجود ممكن تبقى بالجمال ده متخيلين المنظر والاحتفالات والانوار والبهجه والفرح وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها اللي بيدخلها هو الطيب بس لما ثمر الطيب يبقى استوت كلها انت الايمان في قلبك استوى المريض لما يشفى يقول لك طبت الطبيب اللي بيطيب اسمه طبيب يعني اللي راق من امراض القلوب اللي ما عادش عنده امراض شهوات اللي ما اتعلقتش بالدنيا اللي ما كانش شاب دغل عندها من ربنا ما قدر الله حق قدره اللي عندها ولا دغل من ربنا اللي عنده قدر عربية اغلى من ربنا اللي عنده قدر عمارة اغلى من ربنا مين يا جماعة مين اللي يقدر ربنا حق قدره مين اللي يقول له انت اغلى حاجة في حياتي يا رب مين اللي يقول له انت اعظم شيء في حياتي يا رب مين اللي يقول له اولوياتك ايه اولوياتك انك تتجوزي شاب عامل دوجلاس و body build وبعد كده ربنا يرزقكم اطفال شبه العيال بتوع البامبرز ودي اولوياتك ده اول حاجه بتحلمي بيها ولا اولوياتك ايه اولوياتك ايه انك انت تخلص من المادتين بتوع الكليه وانك انت تنجح طب وبعد كده اللي بعد كده ايه ربنا بيقول هو الاول هو الاول ربنا لازم يبقى الاول في حياتك ربنا لازم يبقى الاول في حياتك وما قدر الله اللي قدروا ربنا حق قدره ادهم ايه اللي قدروه سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها طب اللي ما طبش طب اللي قلبه جواه أمراض تعسير ألم الموت يطيب قلبه طب افرض بعد ألم الموت ما طابش ضمة القبر وعذاب القبر طب افرض ما طابش عذاب عذاب الصراط وال- وأهوال القيامة طب افرض يدخل جهنم لغاية ما أمراض قلوبه تتطهر زي ما الخبث اللي جوه سبكة الذهب ينزل بقى الذهب 100% ادخل الجنة محدش هيدخل الجنة غير وهو سبيك الذهب 100% طيب قلبك من الوقت جاهدي على قلبك من الوقت اجتهد على إصلاح قلبك من الوقت طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله مش عبادة بقى ده, ده ثناء على الله بحب الذي صدقنا وعده ربنا صادق الوعد يا إخواني ربنا صادق الوعد وكل الكلام ده هنشوفه بعينينا لو مشينا في طريق ربنا وأدخ- وأورثنا الأرض ليه ربنا سمى الجنة وراثة أول حاجة لأن الوراثة دي كان واحد في شحات بكرة بقى مليونير في لحظة ورث مليون جنيه انت ما بين أهوال القيامة وما بين دخول الجنة ايه مفيش تاني حاجة لأن الوراثة دي بلا تعب بلا تعب بقى عنده 100 مليون انت ما تعبتيش عشان الجنة يا جماعة الجنة بقى كل شغلنا ده ما يست- ما يجيبش الجنة تالت حاجة الوراثة ديت تقسيم الورث مش ازاي ده غير دي غير ده غير ده انت بالظبط كده ربنا هيدي لكل واحد في الجنة نصيب غير التاني على حسب عملت وقبول ربنا ليه سبحانه وتعالى برحمته سبحانه وتعالى الوراثة يا جماعة 999 كافر بيروحوا جهنم يعني 999 في الألف من نعيم الجنة بلا سكان كان الجنة مخلوقة ليهم وبلا سكان تخيلوا اللي هتورثه من دول أكبر بكتير من نعيمك أنت نفسك في الجنة الوراثة ملكية أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بعض المفسرين قال أورثنا الأرض بقينا ملوك في الدنيا مسكنا ملك الدنيا نتبوأ من الجنة بقينا ملوك في الجنة نتبوأ ارتفعنا على عروشها يعني ملوك في الدنيا وفي الآخرة جنة الدنيا والآخرة الطريق بتاع الطاعة ده جنة الدنيا والآخرة ملك الدنيا والآخرة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يا زي ما احنا لينا نعيم هم ليهم نعيم بقى ده نعيم الملائكة يفضلوا يطوفوا حافين قريب من العرش قوي يفضلوا يطوفوا ويسبحوا ربنا ويناجوا ربنا سبحانه وتعالى هو ده نعيمهم وربنا بيقول وترى كأن دي بشرى للنبي انه هيشوف المشهد ده في الجنة يعني هيبقى في اعلى اعلى عليين في الفردوس الاعلى فهيشوف اللي بيطوف حوالين عرش الله لان ال- عرش الله سقف الفردوس الاعلى بشرى للرسول عليه الصلاه والسلام بعلو مقامه في الجنه وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كنا الليله يا جماعه مع وما قدر الله حق قدره الليله اتكلمنا اللي قدر ربنا حق قدره حصل خد ايه واللي ما قدرش ربنا حق قدره اتحرم من ايه كنا بنتكلم الليله يا جماعه مع ازاي انك لازم تعرف هو مين من هو الله من هو الله يا جماعة حل معاصي المجتمع دي كلها ان احنا نعرف من هو الله ان احنا نقدر الله حق قدره النهاردة اتكلمنا من هو الله اتكلمنا هو مين بكرة هنتكلم انت مين وانت مين بكرة هنواجه بعض بحقيقة بعض بكرة هنعرف حقيقتنا قد ايه هنعرف احنا مين يا جماعة بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى انا عايز باذن الله سبحانه وتعالى في محطات التوبه قلت لكم ان الدوره بتاعتنا ديت محط مراحل في مرحله اليقظه هندخل منها ان شاء الله على المرحله الثانيه اللي هي التخلص من المعاصي وفي ثالثه ورابعه ان شاء الله كل مرحله محطات احنا الوقت في المحطات بتاعت اول مرحله امبارح كانت اول محطه نقف على بابه ونقول اقبلني يا رب محطه النهارده ان احنا نعرف هو مين بقى احنا واقفين على باب مين احنا سيبنا المعاصي عشان مين احنا مقبلين على مين لانك لو عرفت مين ربنا هتسيب الدنيا واللي فيها عشانه لو عرفنا مين ربنا مشاكل حياتنا كلها تتحل لو عرفنا عظمة ربنا يا جماعة كل حاجة في حياتنا هتتغير من هو الله ده المعنى اللي نعيش معاه إن شاء الله بإذن الله يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم ارزقنا التوبة الصادقة يا رب اللهم ارزقنا التوبة الصادقة يا رب اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب اللهم تب على شباب المسلمين وعلى فتيات المسلمين وعلى رجال ونساء المسلمين اللهم اهد أطفال المسلمين اللهم اهدنا بهداك اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم اكلأنا برعايتك وحفظك اللهم اجعل رمضان هذا خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب اشرح صدورنا للهدى يا رب يا رب أقل عثراتنا يا رب يا رب اهد قلوبنا يا رب يا رب صلنا إليك يا رب يا رب افتح على قلوبنا بالإيمان يا رب يا رب تب علينا الآن جميعا يا رب أعتق رقابنا من النار الآن يا رب